السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال الحديث حول أسيد رضي الله عنه أسيد ابن حضير تكلمنا أن أسيد كان سبب أنه سبحان الله أعطى لأعز الناس لديه وأكثر الناس حبا له وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه أعطاه أعلى هدية وتسبب في أجمل هدية في الوجود له هذه الهدية تسببت بعد ذلك إن عرش الرحمن نفسه يهتز حبا وطربا لما مات سعد رضي الله عنه فكان سبب أسيد بن حضير في إسلام سعد بن معاذ لأنه كان بيحبه وكان حبه ده كان صادق فعلا كان بيحبه محبة صادقة لأن الإنسان لما بيحب واحد محبة صادقة بيحب له كل خير بيحب له ويتمنى له الخير الأبدي مش الخير الوهمي لأن أنت ممكن تقول لي أنا بحب فلان بحبه أوي صديقي وكل حاجة لكن سبحان الله يعني بتتمنى له الخير بس الخير المتقطع اللي هو مجرد ايه الخير وهمي اللي هو في الدنيا ان بينتهي بانتهاء الدنيا لكن الصادق في المحبة اللي دايما بيحب الخير لإخوانه الخير الممتد الخير المستمر اللي هو الخير في الآخرة ان دايما معلومة جديدة خدها بيقولها بيحاول يوصلها ليه بيحاول يقولها له معنى جديد عاشه يحاول يخليه يشارك فيه في مثلا مشروع معين عاوزين نجتمع عليه ينفعنا في يوم القيامة المعاني دي مهمة جدا جدا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير فكان أسيد بعد ما عمل الكلام ده ربنا من عليه كان وفقه انه بدا يحفظ القران وبدا يبقى صوته جميل جدا كان حاجه جميله سبحان الله استشعره ودلوقتي كل واحد منا عارف البيت اللي فيه واحد صوته جميل وبيصلي في في المسجد او بيصلي يعني في مسجد البيت او بيصلي معاهم في البيت حاجه كده يعني عاليه قوي آه الام بتفتخر دلوقتي ان اولادها ما شاء الله اقترب بالله حافظين القران وان بعض بناتها ولا بعض اولادها معه قران وقاعد يتلوه وبيصلي بيهم وسبحان الله ومتعه جنه من جنات الايه العرفان التي تؤدي بعد ذلك الى جنه الرضوان كان أسيد صوته جميل جدا وبدأ أسيد كان عم بيجي الليل يبدأ بقى يعيش مع نفسه بقى في ناس بتسافر بقى فهو كان يبيت لربه سجدا أسيد رضي الله عنه بدأ يقرأ القرآن بالليل وفي يوم من الأيام سبحان الله استعذب أهل السماء كما استعذب أهل الأرض صوت أسيد رضي الله عنه في يوم من الأيام في جوف ليلة من الليالي كان أسيد رضي الله عنه جالس في فضاء البيت بتاعه في مربده مربده ديت اللي هي إيه الفلاحين يعني أو الناس اللي لغاية دلوقتي عندهم حاجة اسمها وسط الدار وسط الدار وسط الدار ده بيبقى فناء في وسط البيت منه للسماء يعني تلاقي غرفة النوم دي متغطية والمش عارف الخلاء ده متغطي ومش عارف ايه وفي في الوسط كده حاجة ممكن نسميه جنينة نسميه هتلاقي الحاجات دي موجودة ما زالت في المغرب واعتقد في بعض الاماكن في سوريا تلاقي كده في الوسط كده منهم للسماء يشوفوا السماء يعني البيت يكون داير داير موجود لكن في الوسط كده تلاقي وهي دي فكرة سبحان الله رسخها جامد جدا المسلمين في الأندلس ولذلك اللي يتتبع الحضارة الأندلسية ويشوف كده هيلاقي البيوت كده كده يعني طيب ليه؟ لأن دي سبحان الله فيها أثر كبير جدا نفسي وتربوي قوي يعني فتلاقي مثلا البنات تعرف تاخد راحتها وتخرج وترتاح بدل ما ادناها ايه مقفوله ومش عارفه على نفسها مش عارفه تخرج في الشارع فلا تاخد راحتها فين داخل البيت الاولاد عاوزين يجروا ويلعبوا ويتحركوا بره في الشارع ممنوع طيب داخل البيت فيلاقوا مش عارف ايه واحد عاوز يقيم الليل سبحان الله وانت كده بتقول والسماء ذات البروج وتشوف البروج وترى البروج ولذلك مثلا اليومين دول اللي بيصلي على السطح مختلف اللي بيصلي جوه في البيت وقافل على نفسه اللي بيبقى عنده يعني مكان متسع بيبص على السماء فيه ده حاجة مختلفة تماما المطر ينزل سبحان الله يعني يعيش معاه يعني في كل الأحوال بتلاقي كده ان في استقرار عالي جدا يعني غير بقى الشمس وغير الضوء وغير الهواء وغير التهوية فأسأل الله أن يوسع على جميع بلاد المسلمين يعني لكن ما أعرفه أن ما زال هذا الكلام موجود في الشام وموجود في المغرب وأعتقد المغرب بسبب ما حدث في الأندلس قديما يعني المهندسين المسلمين اللي كانوا بيعملوا كده في أسبانيا والبرتغال والكلام ده فكان عندهم حاجة وسط وسط البيت غير الجنينة قدام البيت لا يعني مثلا ممكن النهاردة تلاقي في الناس المترفة واللي معاها ماديات أو عموما يعني تلاقيه بيبني فيلا وبعدين جنينة داير داير لا هم عندهم دي كانت وسط البيت فهو قاعد بقى في وسط البيت كده وقاعد ايه بيصلي جالس وسيد اصلا شخصيه مبدعه يعني اللي هتتبع حياته هو شخصيه مبدع وعنده الجانب الوجداني والعاطفي عالي جدا وهيجي يظهر دلوقتي فسبحان الله ليه ولد اسمه يحيى نائم بجواره هو يحيى نايم جنبه وهو قاعد بيه وسايب الفرس بتاعته برضه رابطها التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيد عنه يعني برضو إيه محطوطة جنبه شوف سبحان الله حياته حياتهم متلخصة في المشهد ده قايم بالليل يصلي جنبه فرس بتاع الجهاد في سبيل الله وابنه يحيى نايم جنبه دور الأب دور العابد دور المجاهد السكينة كل ده في اللقطة ديت الصحابة دول سبحان الله يعني حاجه عجيبه قوي فجهاد اه جاهز مستعد للبذل معه ايه ايه يلا اول ما النبي صلى الله عليه وسلم ولا المنادي يقول يا خيل الله اركبي خلاص جاهز ومعاه حاجته وجاهز على طول ودلوقتي جاء, جاء الليل فلما جن عليه الليل خلاص خلى بربه وابنه برضه مش بعيد عنه وملوش دعوه بيه لا عادي جدا ابنه جنبه وايه وعايش دور الاب والمساعد في شؤون الحياه رضي الله عنهم فابنه كان اسمه يحيى ونايم جنبه وكان الليل وادعا ساجيا يعني في سكون رهيب كده وأديم السماء رائقا صافيا وعيون النجوم ترمق الأرض الهاجعة بحنان وعطف فطاقت نفسه سيد يعني خلاص بقى يعني زي ما أنا فارس بالنهار أنا عاوز أكون فارس بالليل ما في بعض الاخوات تلاقيها كده بقى ايه ليه النهار شغاله في الدعوه والتطوع والكلام ده فنقول لها جميل جميل طالما انت عندك المعنى والبذل وكده انا عاوزك برضو تكوني زي ما انت فارسه بالنهار وفارسه في التطوع والبذل والعطاء انا عاوز تكوني انت فارسه برضو في ايه في الاخذ وفي البناء فطاقت نفس اسيد لان يعطر هذه الاجواء الناديه بطيوب القران الله اكبر على يد من تربى هذا الإنسان على الوحي وعلى يد مصعب رضي الله عنه تلميذ تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم فانطلق يتلو بصوته الرخيم الحنون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فإذا هو هو قاعد أمال يصلي بقى وعايش والجمال كله فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة يعني إيه جالت يعني إيه جالت جولة بيقول هو قاعد أمال يقرأ كده قاعد بقى بتتحرك مش بسرعة كده وقاعدة تدور تدور كده إيه حوالينها عارفين عمل الحصان يكون مربوط فقاعد أمال يلف حوالين الرباط عاوز يفكه كأن يعني هو متضايق عاوز يخلص فيقول فكادت تقطع بسببها رباطها قاعد امال دي تفوق فسكت وسيد بيقول انا فسكت اول ما لقيت كده الموقف سكت فلما سكتت سكت سكنت الفرس وقرت اول ما يسكت هي تسكت اقرا هي تهيج فعاد يقرا اولئك على هدى من ربهم واولئك هم فجالت الفرس جولة أشد من تلك التي الأولى يعني وأقوى
سبحان الله
فسكت فسكنت تاني مرة وكرر ذلك مرارا ففي المرة الثالثة كان إذا كلما قرأ اتحركت الفرس ونفرت وهاجت وإذا سكت سكنت يقول فخفت على ابني يحيى أن تطأه الفرس العجيب اللي هو وهو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده عجيب قوي وهو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له يا رسول الله اللي حصل ان انا وانا كنت بصلي فجالت الفرس وبعدين انا اسكت فتسكت الفرس فالمهم واحنا يعني لما تيجي تشوفوا سبحان الله الحديث وهو بيحكيه للنبي صلى الله عليه وسلم انتوا تستغربوا جدا طريقه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعمل هو بيقول يا رسول الله بينما انا اقرا من الليل سوره البقره والفرس مربوطه اذ جالت الفرس فسكت فسكنت أو فسكت يعني بيحكي يعني الراوي فسكتت فقرأ فجالت فهو لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم فبي فلما أصبح الصبح بدأ يحدث النبي فالنبي بيقول له إيه اقرأ يا ابن حضير يعني هو بيقول له يا رسول الله وأنا بقرأ وأنا بصلي إيه اللي حصل لقيتها اتحركت فأنا رحت ساكت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه اقرأ يا ابن حضير يعني إيه اقرأ يا ابن حضير انتوا عارفين مثلا لما تيجي واحده بتحكي لي القصه فتقول لك ايه فطبعا راحت بعتالي على الواتس قالت لي كذا فانت تقولي لها كنت تقولي كذا صح فهي تقول لك اصبري بس انا هقول لك اهو فانا رحت قايله لها كذا اكيد هي ردت قالت كذا هي قاعده ايه عايشه اللحظه ودخلت معاكي جامد جدا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عرف المشهد وبيقول لك ايه يلا كمل كمل كمل فبيقول له ايه اقرأ يا ابن حضير قال فقرأت من ما انا جاي اهو يا رسول الله انا بقول لك فقرأت فلما قرأت فايه جالت مرة أخرى فسكت قال اقرأ يا ابن حضير قال فقرأت ما أنا جاي أهو هقول لك فقرأت فجالت الله أكبر شوف عم يكون معك مربي عايش المعنى ده معك واحد يسمعك أحيانا النهاردة في أخت ممكن يكون بينها وبين زوجها علاقة مثلا متوترة أو حاجة في العلاقة الإيه الخاصة بينهم وبتاع مش لاقي حد يتكلم معاه واحد مثلا بنت صغيره عامله مشكله في اعدادي ولا في ثانوي ولا بتاع ما مش عارفه تتكلم مع حد طب بتروح تتكلم مع مين مين اللي يعيش معاها ومين اللي يشعرها بالايه بالهدوء والامن والامان النهارده في واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شاب يتوهج في قضاء الشهوه فيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا يا رسول الله ائذن لي يعني ائذن لي يعني هو عارف ان الزنا حرام صح بيقول له يا رسول الله انا عاوز اخد يعني خصوصيه عاوز اخد استثناء يا رسول الله ائذن لي في الزنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادنو مني طب قرب مني فبدا يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ووضع النبي يده على صدره وبدا يقول له كده انت تحب كده لوالدتك انت بتحب كده لخالتك تحب كده لعمتك تحب كده فقال اترضاه لامك اترضاه لاختك اترضاه لكذا وكذا وكذا هو كل مره يقول لا فداك ابي وامي يا رسول الله لا مرضاش كده فقال له كذلك الناس لا يرضون ما انت لو هتزني ديت هتزني بمين ببنت اما تكون ام او اخت او بنت او عمه او خاله صح ما هي لازم هتكون بنت واحده من حاجه من الحاجات دي انت ترضى بنتك لا طب ترضى لاختك لا ترضى ترضى ترضى فكل مره يقول له لا فبدا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حاوره واقنعه دعا النبي صلى الله عليه وسلم له المشهد ده عجيب جدا النهارده مين من الاخوات او الامهات عندها استعداد ان في واحده تدخل عليها تقول لها ايه يعني اسمحي لي يا امي او ادوني امان او انا انا انا عاوزه اقابل فلان و ايا كان بقى إيه عاوزه ايه ممكن في في حد عنده الامان ان يجي يحكي لك مشكله زي كده ده اقل من كده بكتير في حد ممكن يحكي لك المشكله استحاله ليه لاننا سنحيلهم يعني ايه سنحيلهم عارفين كده في حاجه في الفقه اسمها ايه حصلت استحاله يعني حصل تحول ان الحاجه دي تحولت يعني مثلا ايه الكلب نجس لكن لو اتحرق اتحول لرماد فحصلت له ايه احاله التحول ده آه لم يعد نجس فالرماد بتاعه مش نجس فحصل تحول للموضوع ده فهو فعلا هيبقى استحاله من باب التحول لان احنا هنحوله يعني ف في ناس ممكن يعني لو سأل والده السؤال ده ووالده راجل طيب وكل حاجة ممكن يخليه يلف مكان المروحة شوية ولو الأم ج- يعني شجك وفلك وجمعا كلا لك ليه؟ لأن في ناس كتير خاصة الجيل بتاع الشباب وال... والأسر الأخوات والمتزوجين والكلام ده م- لا يشعرون بالأمان مع الكثير فبالتالي يكتمون في صدورهم فقاعدين يكتموا يكتموا يكتموا يكتموا يكتموا فلما بيلاقي حد آه عما بيلاقي حد آه عنده الشعور بالامن ده طبعا مش معنى ان انا بديله الامان اللي انا بقى ايه ب- بقلبها هزار و لا فكره اللي يعني سبحان الله ان ان ي- يعني يشعر بالامن والامان معك وهو يتكلم مش حاسس وهو بيتكلم ان آه، انت هتقول له كده والله العظيم لو رحمك لا يعني هيجيب لك سلسله سرع- سبعون ذراعا فاسلكوه لا انت بتتكلم في ايه فمهم جدا طب نروح لمين في المواقف دي فعلا تروحوا لمين لمن تثقي فيه ما عشان كده بنقول اللي عنده مشكله لازم يلاقي حد عنده امان إن انك خلاص انت في مجتمع والمجتمع ده مليان مشاكل فلازم تقبل ان في حد يجي يحكي لك يقول لك انا عندي مشكله ضخمه جدا مشكلتي واحد اتنين تلاته اربعه وي- ويبقى فعلا يغلب على الظن لان اللي جاي يحكي لك مشكله ده فعلا جاي يبحث عن حل اما اللي مش فارق معاه مش هيجي يحكي لك هو هيحكي لك ليه هو طالما جاء وطرق الباب اذا زي قاتل 99 في نفسه واحد جاي بيقول لك انا قتلت 99 فجاي يخصك بالسؤال فعاوز يقول لك عاوز اخلص عاوز انجز فاما جالك ومش لقى معك لا امن ولا امل لا فده مهم جدا يعني فسبحان الله ولذلك مهم الامهات تدرك هذا المعنى مش ابنك يجي يخصك بحاجة ولا يخص مش عارف مين يلاقي الدنيا اتسيحت وخالته عرفت وعمته والجيران والدنيا كلها ونيجي نقول ايه انا مش عارفه أقول- اولادي مش بيحكوا لي ليه لا هو ما ينفعوش يحكوا لحضرتك لانك ما شاء الله انت تقريبا حاجه قريبه من السي ان ان بس داخل العائله وداخل كذا وداخل كذا هو لا يامن جوارك فلما كع عسيد حكى للنبي فيقول له اقرا ابن حضير اقرا اقرا اقرا فقال له انا يا رسول الله انا كنت بقرا يعني وبتاع فقال فاشفقت يا رسول الله ان تطأ يحيى انا خفت من الحركه ديت انها تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت راسي فانصرفت اليه انا رحت ها خلاص لا خلصت بسرعه فرفعت راسي الى السماء فببص كده فاذا مثل الظله فيها امثال المصابيح شفت كده حاجه كده زي خيمه كبيره فيها لنض كده يا رسول الله حاجات منوره فخرجت حتى لا أراها ده تترفع تترفع تترفع لغاية ما أنتش شايفها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك يا سلام ما قالوش لفهمك لصوتك يعني أحيانا ممكن يكون صوتك بس فما بالك بقى لو أنت عايش انك صوتك انت ممكن تعيش الملائكه يعني سبحان الله ممكن يكون احد نواياك وانت بتصلي بالناس ولو انت بتقرا بالليل مع نفسك انك تقولي اريد ان اسمع الملائكه اريد ان امتعهم النهارده عندكم جلسه مع آه، فلانه مع فلان مش عاوز اقول اسماء بقى عشان ايه ما احفلش على حد من الناس اللي ايه بيصلي فسبحان الله انك يكون انا عندي موعد النهارده مع الم... اريد ان اسمع الملائكه النهارده النهارده الواحد لما بقى يقعد الجلسه ديت ان هو يسمع الملائكه لا حياته بتروح في حته ثانيه قلبه بيروح حته ثانيه سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له تلك الملائكة دنت لصوتك البارح لصوتك ولو قرأت لو كنت كملت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم بقول له ده انت لو كنت كملت والفجر طلع والنور ظهر كانت الناس هتشوفها كده ومفيش حقيقة هيقولوا لا الملائكة هناك اهي كانوا هيشوفوا الكلام ده دي كانت كرامة خصها الله سبحانه وتعالى لسيد رضي الله عنه صاحب الحال العالي وصاحب الرقي فالواحد سبحان الله آه، النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يخبرنا ان الواحد آه، عما يجي يصلي يستعمل السواك ليه لان الملك بيقترب منك جدا جدا جدا فاكرين السواكات الرجاله بالذات فاكرين ان في حاجه اسمها سواك لان الرجاله احيانا ممكن يستعملوا سواك بس فين في المسجد يا اوعى اوعى يمر عليك رمضان كامل وما استعملتش السواك تبقى مشكله كبيره جدا دي مطهره للفم مرضاه للرب فلازم تحلي صوتك في مع القرآن ولازم تحاول بقدر الإمكان إن الله سبحانه وتعالى يستعملك إنك يكون حافظ ولو آيات قصار حتى تمتع نفسك وتسمع غيرك فده كان مشهد عجيب جدا آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بهم وكما كان عنده ولع بالقرآن كان عنده ولع بحاجة تانية كمان إيه هو؟ إن هو كان بيحب النبي جدا جدا جدا سبحان الله فرشة الأسنان نعم آه، تطهر وإن شاء الله لها أجر لكن الحديث في السواك فلماذا لا ن- آه، نستعمل السواك نستعمله وعادي جدا و- ولا يغني على الفرشة يعني مش مسألة إن هو خلاص طالما أنا استعملت الإيه السواك مش استعملت لا استعمليها عادي جدا اللي عاوز يستعمل الفرشة مفيش مشكلة سبحان الله كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا ولما في يوم من الأيام كان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم وده موقف تاني جميل ليه كان بيقول في يوم من الأيام إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بي- بيخطب بيهم ويحدثهم وكان كثير ما يتمنى كان عنده كده مشروع عمره قاعد عمال يخطط ليه ايه هو ما انا قلت لكم ان هو ما شاء الله عنده الوجدان عالي جدا مع الايه الابداع والابتكار فقاعد عمال يفكر في حاجه كده وهو طبعا كان كثير الضحك كان كثير المزاح معروف جدا أسيد ان هو كان كثير المزاح بيحب يضحك وبيحب يهزر كتير لكن بعض الناس بعض الناس ممكن يكون فاكر كده ان اسيد ده حاجه يعني بقى ايه ده بقى قيام ليل بقى والاخ الخنيق واللي مش عارف ايه والكلام ده وسبحان الله دايما هتلاقوا في البيت اكتر واحد بيهزر اللي بيصلي بيكم واللي فعلا ملتزم بجد ليه دايما كده حبوب وبيهزر والناس كلها حباه في البيت والايه سبحان الله ليه لأن الدنيا متسعة في صدره القرآن أرأح باله شرح صدره فدايما كده في هدوء في عدم توتر آه، طبعا إذا كان يطبق فعلا ما إيه وعايش المعاني ديت يعني فكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بس أنا نفسي كده إيه أحط يعني أنا فاكر في يوم من الأيام آه، كنا في رحلة الإسكندرية وكان معايا آه، آه، مجموعة من الشباب كده وكنا مع بعض فكان آه، في ناس منهم مم، بقالنا خمس ست سنين مع بعض وكان في منهم شباب لسه بقالنا سنة مع بعض الشباب اللي من السنة دول كان آه، في أولى طب فهو قال لي أنا كنت عاوز آه، أسألك سؤال فقلت له اتفضل وبتاع واحنا ماشيين بقى على البحر وكده ف آه، وانا بكلمه قاعد عمال اسمعه فانا حطيت ايدي على ك- ايه على كتفه كده وماشي يعني فهو قاعد بقى يتكلم وعملت كذا وعملت كذا فالحل ايه في المسائل دي واتكلمنا خلاص وروحنا البيت وكده فلقيت واحد من القدماء بعت لي رساله بيقول لي كنت اتمنى ان اكون انا اللي في هذا الموضع ان انا اللي اكون يعني ان ايه ان نكون قريبين من بعض وماشيين وايه والكلام ده فقلت سبحان الله فما بالك بقى ان دول مع النبي صلى الله عليه وسلم ده هو بس عشان يعني ايه مخدوع فبيحبني شويه فايه بص لي بالطريقه ديت طب ما واحد بقى ما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعيش ازاي ده بقى فهو برضه اسيد يقول يعني انا بس عاوز اي حاجه كده اذا كان الناس كانت بتسلم على انس عشان تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له ده يعني خلينا نقبل يد مست يد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت حاجة عجيبة يعني عالية قوي يعني فهو أسيد كان عنده فكرة كده وعنده مشروع قاعد شاغل باله عاوز ايه عاوز جسمه يلط جسم النبي صلى الله عليه وسلم يمس جسد النبي وأن يكب عليه يعني يجي يقرب منه جدا كده ويحضنه جامد يعني وده أتيح له هذا الأمر إزاي بقى بقول في ذات يوم بيقول في يوم من الأيام كان أسيد يطرف القوم ايه بملحه قاعد بقى عمال يهزر و... وكل شويه يدنه ي- يعني انت عارفين بقى الجماعه القليشه اللي كل شويه يقول كلمه كده وبتاع يا ابني اسكت يا ابني الله يهديك في ناس سبحان الله تضحكك تضحكك ولو كنت فعزه يعني ممكن يدخل عليك انا اعرف شخصيات كده يعني لو دخل عليك وانت بتدفن يضحكك هو سبحان الله هو شخصية كده هو سبحان الله ولا تجد عتابا آه، تجاهه يعني أقصاها تبتسم وتسكت لكن هو كده سبحان الله ومن أستط... ومن أحب أن يقلده يعكر الجو تماما في شخصيات كده سبحان الله الله سبحانه وتعالى كأنه خلقهم مبتسمين سبحان الله فهو أسيد كان فيه اللقطة ديت أسيد ده كان بيضحك الناس قوي كان عنده كده ليه المعنى ده فالنبي صلى الله عليه وسلم غمزه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بيده يعني في الخاصرة ديت الم- المكان اللي هنقول بين الجنب وبين السرة المنطقة دي كده بين جنبك ال- من الجنب بقى أيا كان الطرفي اليمين مثلا أو اليسار إلى إيه السرة الحتة دي ف غمزه النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك كده قال له استوي اسكت فكأنه يعني إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه يستحسن ما يقول بس ده مش وقته يعني وقيل ان هو لا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما انت تقول ايه الله يهديك فبتقول لواحد كده ايه إيه الجمال ده فسبحان الله فقال أسيد أوجعتني يا رسول الله مش قلت لكم هو سبحان الله شخصية مركزة جدا جدا طبعا مش كل واحد ي- يعني دي ده يا جماعة توفيق من الله لأن بعض الناس أحيانا بيسوء فيها فإذا إذا زاد الأمر إلى عن عن حده انقلب إلى ضده يعني أحيانا أنت تظل تزود تزود أوي الموضوع يتقلب وده هو المهم يعني ده توفيق من الله سبحانه وتعالى مش كل حد بيعمله يعني فطبعا ال ال ال الغمزه ديت اللي بيعملها المربي بتكون ايه احيانا منها عارفين جاي يقول لك ايه الله الشيخ قرص ودني فين الله هنا يعني يعني ايه حته ان ايه ان المعلمه قرصت ودني النهارده ايه اللي ايه اللي فيها ديت الله الشيخ كده مسك لي خدي كده قال لي الله يهديك هو لان هو شايفها ان هي ايه مش قرصه لا ده هو ايه زي كده ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام مسك آه، اذن ابن عباس وهو بيصلي ففرك اذنه حتى يقربه وهو مش شايف بقى ان هو مسك لي ودني وعارف انت يا جماعه احيانا الشباب اللي ايه اللي في شباب كده مخادع يعني ش- شاب كده مش سهل وتلاقيه واحد كده ايه يعمل له الحركه دي يمسك له ودنه كده تلاقيه يروح نايم على الارض ومتقلب اه يا ودني وبتاع ايه في ايه احمد ضربني وبتاع والكلام ده كله وبعد يا عيني ما والده يمسك احمد ويحطه فوق التلاجة يقعدوا لا لا ده كان بيهزر ده يهزر وبيهزر ويا سلام بقى لو في كاميرا واتلقط ان هو كان ايه بيهزر في شخصيات كده ايه آه لعاب يعني لكن بالمناسبة يعني الشخصيات دي كلها هم بيكونوا في أوقات كتير هم ال- الكريزة بتاعة التورتة بتاعة البيت يعني على قد ما هم بيكونوا مزعجين لكن سبحان الله لا تحلو آه، حلويات البيت إلا بهؤلاء فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وأولادكم فكأن النبي كان يستحسن ما فعل فغمزه غمزة فقال أسيد آه أوجعتني يا رسول الله لا لا لا, لا ده وجعتني يا رسول الله فقال النبي اقتص مني يا أسيد الله أكبر آه، موضوع اه هزار بس ما لا خلاص انت فاهم تتكلم جد لا اقتص مني فحتى هو في روايه قال يا رسول الله اريد ان اصطبر يعني ايه انا انا اخد بقى حقي عاوز القصاص فقال اصطبر يا ايه يا اسيد يعني خد حقك الراجح أنها حدثت مع أسيد آه، رضي الله عنه وقيل عكاشة أيضا حدث له نفس الموقف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتص مني يا أسيد فبدون أي مشاكل نفسية آه، عادي جدا إنك آه، لا تاخد حقك ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه أنه يخ- يأخذ حقه فيقول له إيه بقى أسيد لا ما هو أسيد ده برضه إيه ما احنا قلنا بقى يعني هو شخصية مرحة جدا فقال له يا رسول الله انت يا رسول الله عم خبطتني آه، آه، ان عليك قميصا ولم يكن علي قميص حين غمزتني فسبحان الله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده فاحتضنه أسيد وجعل يقبل آه، خاصرته خاصرة النبي صلى الله عليه وسلم كشح النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المكان اللي من الجنب للسرة كده للوسط ويقول بأبي أنت وأمي إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك وقد بلغتها الآن بيقول له يا ده ده مشروع عمر ده أنا حاطط له رؤية سبحان الله أحيانا كده يعني الواحد يكون عنده المعنى ده عنده الشعور ده سبحان الله كل واحد بيحاول يترجم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بطريقته الخاصة أنا هسألكم سؤال بقى وإن شاء الله بعد رمضان في برنامج عن السيرة وفي برنامج عن أسماء الله الحسنى هدف برنامج السيرة ده مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تستخرج محمدك الشخصي آه سبحان الله إنك يكون لا في علاقة خاصة بيني وبينه صلى الله عليه وسلم إنك لازم إنك تحس كده لا أنا عاوز أترجم حبي للنبي صلى الله عليه وسلم أنت حبك للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تترجمه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة خاصة عملتها يعني انت في حاجه انت يعني مثلا واحد يقول لي سبحان الله في اسم من اسماء الله الحسنى دايما حاضر في ذهني هو المتين حتى انا بحس كده ان انا هسمي في يوم من الايام عبد المتين اهو في واحد بيبقى عايش المعنى ده سبحان الله في واحد تاني يقول لك الصمت ده سبحان الله هو اللي بحس كده دايما هو السناره اللي بتاخدني انا من كل ايه من بتنتشلني من كل حته ففي واحد عايش المعنى انا بسالك سؤال محمد صلى الله عليه وسلم بيمثل لك ايه بيمثل لك ايه كشعور وجداني انت عايش عليه طول السنه كشعور معرفي كمعنى معرفي انت عايش عليه كمعنى سلوكي آه قدوتي واسوتي قدوتك واسوتك وانت اصلا بتنزلي الجامعه باللبس ده احنا نضحك على بعض ما تخلينا بقى صرحه بقى مع بعض ونبدا نواجه انفسنا هو النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتك والكلام ده هو قدوتك انت بتاخدي كلامه وتطلعيه من هنا وت... طب هو قدوتك وانت مش عارفه ان هو قال ايه في الضوافر وانت سايبه ضوافرك ما شاء الله وقلت بالله خلاص بقى بدا الانسان يحس انك عندك صبعين صبع صبع اصلي وصبع ممتد هو النبي صلى الله عليه وسلم آه انت مش عارفه سن السنن بتاعته ايه فين السنن بتاعته فين كذا فين كذا فين كذا فين كذا انت تعرفي عنه ايه لو قلت لك زوجاته اسمهم ايه انت مش عارفه بيته اصلا انت مش عارفه بيته يعني ما اجي اقول لك بيته ده كان عباره عن ايه مين بناته مين اولاده وكان بيقرب من مين ومين اللي دايما مش عارف ايه وكان بيحب ايه في ايه يعني الحاجات دي مع المعاني ديت كلها احنا محتاجين نفعلها مش مجرد بحبك يا نبي بحبك يا نبي بحبك يا نبي وخلاص لا آه النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لم يقبل من الناس ان هم بيقولوا احنا بنحب ربنا وخلاص قل ان كنتم تحبون الله اه لا في امتحان مش هسيبكم في اختبارات ايه الاختبارات فاتبعوني يحببكم فهتبدا بقى اختبار الاتباع فتيجي تشوف كده انا هسالك سؤال انت عارف النبي كان بيعمل ايه في رمضان يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي ال 24 ساعه ازاي في رمضان طب حاولت تعرف عارف هتبدا امتى تعرف وتفتش لما يكون عندك يعني شغف زي هنا اسيد شغف اسيد قاعد عمال يفكر يفكر ان ايه احب الاسماء اللي النبي كان بيحبها في اسماء كان النبي بيحبها كده كان في اكلات النبي بيحبها مش شرط ان انا احبها بس على الاقل على الاقل الحد الادنى اكون انا عارف المعنى ده مهم جدا كان بيقعد ازاي وهو بيصلي كان بيركع ازاي كان بيرفع صبعه ازاي في التشهد كان ايده بتتحط فين في على صدره آه ال... بيرفع ايده ازاي كان يجي يدعي ربنا كان بينام ازاي كان بيصحى ازاي كان بياكل ازاي لازم يبقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في علاقه خاصه واحد بيذبح بيذبح خروف بيذبح معزه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له تنحى تنحى حتى اوريك اوعى انا اوريك انا فيا اخي سبحان الله ممكن الحديث ده انت تعيش عمرك بيه كله ايه هو انا تنحى حتى اوريك انا عايش على المعنى ده ايه هو المعنى ده ان اي واحد مهارته مش قويه في ملف انا ماهر فيه اعلمه من باب تنحى حتى اوريك بس بص تعالى تعالى هعلمها لك تعملها ازاي يكون عندك المعنى ده وتيجي نقول لك ليه بتعملي كده تقولي والله محمدي بقى انا كده في معنى كده عشته فبحاول اترجمه يعني في اللي ان تؤنس الوحشان لك صدقه انا عايش على اي حد اشوفه كده اخت كده بقى لها فتره في الايه في الجروب معانا ما بتتكلمش لا يكون فيها وحشه طب ما اكلمها طب انت بتكلميها ليه ما انا خلاص بقى انا رافعه شعار انا جابره الايه الوحشانه فاي واحد وحشان كده انا لا خلاص لابد ان اونس الوحشان سبحان الله انا يعني انا ميسره العشره بالمعروف في البيوت ليه ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع علي قال له قم ابا تراب وبتاع وخلاه يلين كده ويرجع تاني ليه لفاطمه طب انت هتعمليها ازاي ديت انا خلاص بقى اي اخت انا بحاول بقدر الامكان زوجها ممكن يعلق على الطعام ولا حاجه انا نعلمها حاجه في الطعام المهم الشمائل والاخلاق وتبنى شميله ديت انك تمسك شميله ولا خلق وتتبناها وتعيش بيها وتبقى انعكاس لحياتك مفهوم مختلف تماما اسيد رضي الله عنه عنده مشروع بيترجم فيه محبه النبي صلى الله عليه وسلم غير طبعا حياته اللي هو ماشي فيها بس في حاجه كده ايه هدف كده عاوز يوصلها سبحان الله وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر أيضا أسيد أسيدا حبا بحب ويحفظ له سابقته في الإسلام لأن أسيد ده زي ما هو كده اه مش بتاع هزار بس لا في الجد الجد ما هم كانوا ايه يتقاذفون بالبطيخ يعني هم قاعدين كده مع الصحابة يمسكوا البطيخ بياكلوا البطيخ يزقوا له بعض ويهزروا مع بعض فكان إذا جاء الأمر كانوا هم الرجال حقا يعني يا خيل الله اركبي خلاص انتهى لا اتقلبوا 100% فسبحان الله هم هي كده فعندهم التوازن العالي ده جدا المهم كان يوم أحد طعن سبع طعنات مميتات في ذلك اليوم ليه كان بيدافع عن النبي كان خايف ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يصاب آه من الاشياء اللي نختم بيها قصة أسيد ويعني في وقت كتير ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال له ايه يا أسيد أنتم قوم يعني معشر الأنصار فإنكم ما علمت يعني من يوم ما عرفتكم ما علمت عنكم إن إنكم إيه أعفة صبر إنكم ناس عفيفة وناس صبرة وإنكم ستلقون أثرة بعدي يعني يعني انتوا في في يوم من الايام هتجدوا اثر يعني ايه اثر يعني الناس هياخدوا خير ويستاثرون بيه عنكم الايثار ان يكون عندك حاجه تديها لغيرك الاثره ان يكون ليك حق عند غيرك وهو ايه مش يديهولك قوي مش ينتبه معاك فقال انكم ستلقون اثره بعدي طب نعمل ايه يا رسول الله اتخانقوا لا في حاجات يا جماعه ملهاش حل الا انك تصبر فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض يا بيقول له ايه بيقول له انتوا هتلاقوا في قدر معين من الهنات هتحصل وهيبقى ليك بعض الحقوق هتتاخد منك الحقوق ديت كأن النبي يرى أن الموضوع مش هيكون مقصود لكن هيبقى فيه سوء تفاهم وقلة توفيق فبيقول لهم ايه الحل ايه نتخانق لا طب الحل قال لهم اصبروا حتى تلقوني عند الحوض في حاجات كده احيانا مالكش فيها مش هينفع تتخانق والدتي غلطت فيا واحنا داخلين على رمضان يا عم الشيخ انت شايف ايه لا انت اللي شايف ايه انت النهارده خلاص عبد الرحمن ولا ريان ولا يارا ولا جمانة ايا كان واحد منكم دلوقتي حصل له مشكله وت... ومع مشكله مع والدته والدته الغلطانه واحنا داخلين على رمضان ايه المطلوب في بعض الناس يقول لك ايه انا عاوز والدتي تعتذر لي انت شايف كده يعني ان هي تدخل تقول لك انا اسفه بني هل ترضى عني هل ده ينفع اصلا ففي حاجات انك لازم تبقى مدركها ان هي مش هتمشي كده طبعا احنا بنخاطب الامهات ان هو تبادر لكن هو في طبع وفي عرف وفي كذا لا انت من برك انك تحوج امك انها تعتذر ده من نوع من البر العالي انها هي هي غلطت وانت الذي تقبل فهتقول له ايه ازاي انت هترجع لوالدتك وهي ما تعتذرش تقول ايه اولجئ امي على ان تعتذر لي لا والله ربي لا أنا جعلتها في حل من يوم أن أخطأت فيه أمي في حل طبعا أنا مسامحاها إذا كان الله سبحانه وتعالى يعفو عن من يعفو عن الناس فكيف إذا عفوت أنا عن أمي وهي التي فعلت فيه وفعلت وفعلت وفعلت يعني لو سلمنا طبعا أن الأم عملت كده يعني المهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض قال أسيد فلما آلت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه حصل موقف كده قسم عمر رضي الله عنه كان في غنيمة وقسمها بين المسلمين مالا ومتاعا فبعث لي بحلة فاستصغرتها يعني بعت لي كده حاجة فأنا كنت شايفها إن هي قليلة يعني بس ما فيش مشكلة فبينما أنا في المسجد فاستصغرتها ديت يعني ممكن نتكلم فيها لغاية رمضان الجاي قد ايه ان نفوس الصحابه كانت سلسه وناس بشر عادي جدا يعني في قلبه حاجه يقولها لك لكن يقول لك ايه هو اداني حاجه وكنت بشكر ربنا جدا عليها لا لا لا عادي جدا الصحابه يا جماعه ما عندهمش الكلكعه بتاعتنا عادي يقول لك اداني حاجه وكنت متضايق منها زي مثلا في واحد يضايق مثلا انت تقول كلمه فتقول له انت اتضايقت لا لا ابدا وفي حد يتضايق من حضرتك يا اخي انت مولع وقلت في كل الجروبات انك متضايق مني عادي يقول لي اه والله الصراحه انا ما كنتش يعني حابب ان حضرتك تقول لي كده يعني فانا اسف جدا وبتاع والموضوع انتهى يا جماعة السلف كانوا يقولون أن العتاب صابون القلوب فأنت لو ما بتقدرش تطهر قلبك أول بأول وعندك السلاسة ديت خلاص عاتب ليه؟ لان السل... السل... ال- ان العتاب صابون القلوب يعني ايه هيشيل ال... يشيل ال... ال... ال... ال... ال- التوتر اللي جوه ده والله يا استاذه فلان انا زعلانه منك انت قلتي بس كذا كذا كذا ما كنتش منتظر منك كده يعني انا اسفه جدا والله ما قصدتش بس خلاص الموضوع انتهى فبالبدايه كده ايه تلاقي ايه الدنيا ايه نطفت يعني فهو بيقول انا استصغرتها فبينما انا في المسجد اذ مر بي شاب من قريش عليه حله سابغه واحد بقى من قريش معدي ولابس بقى حله الله اكبر طويله قوي والدنيا رايقه انا بقى مديني لبس اه، مديني قماشه صغيره وهو مديله قماشه عاليه ما بقى عشان عمر قريشي بقى ما انتوا عارفين بقى ف... فبيقول لما شفتها كده وهي القماشه دي طويله قوي يعني فقلت صدق رسول الله انكم ستلقون اثره من بعدي الله اكبر فانطلق رجل الى عمر واخبره فقال له خلي بالك انا سمعت اسيد قال كذا كذا كذا فجاءني مسرعا فجاءني مسرعا فجاءني مسرعا شوفوا المربين عمر جاي يجري ليه بيحافظ اول حاجه على صحيفته ما انا مش هينفع اقابل ربنا كده والتاني حاجه بيحافظ على علاقته باخواته لكن تيجي تقول لهم خلي بالك زميلتك زعلانه زميلك زعلان الاخ آه، اللي بيدينا المحاضره آه، اتضايق اللي مش عارف مين آه، متضايق المعلمه آه، مش عارف. عادي جدا ايه المشكله يعني وانا مالي ايه المشكله يعني مش انا مش فاهم برضو يعني ايه الشيخ زعلان او يعني ايه ابني متضايق ما انا مش فاهم برضو. يعني ايه المطلوب مني يعني ما تخليه يتضايق خليه يتضايق وخليه يعيش شويه الضيق كده انا عاوزه يستمتع في رمضان بالضيق ده ايه يا عم الغل والحقد وال نسال الله العفو والعافيه هو في كده فجاءني مسرعا وانا اصلي فقال صلي يا اسيد يعني إيه؟ خلص فأزيد طبعا ما ينفعش يهزر مع عمر فلما قضيت صلاتي أقبل علي وقال ماذا قلت أنا أنا عم أنا عمري أقول حاجة في حضرتك أنا مش عارف إيه لا لا لا عندهم ال... ال... الجرأة إن هم يتكلموا فقال فأخبرته بما رأيت وبما قلت فقال عفى الله عنك شوف الكلام البسيط عفى الله عنك ايه ده بتتكلم في الذات الالهيه ومش عارف ايه وانت ينفع تذكرني كده وانا امير المؤمنين والطعن فيا طعن في الايمان وطعن فيا طعن في الاسلام وانا إن كان عليا انا ممكن استحمل لكن انت هزتك ليا يعني هزه الدين وهزه الدين يعني تعزيز للكفر وتعزيز للكفر يعني انت هتبقى انت مرتد انتوا عارفين بقى الايه اللوازم ديت خلاص او انت بتتكلم في الشيخ يعني انت لا تحترم العلم اللي هو معاه وعدم انت ما تحترمش العلم يعني لا تحترم قال الله قال الرسول يعني انت ما بتحترمش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت كفرت شفتوا هي بت- بتحصل التطور ازاي او ده التطور الطبيعي للحاجه الساعه فعلا فقال له عفى الله عنك تلك حله بعثت بها الى فلان الانصاري هذا الأنص- ده انصاري بدري أحدي يعني شهد بدر والعقبة وأحد فشراها منه هذا الفتى القرشي ولبسها يا سيدي أنا ما أعرفش الفتى ده خالص ده أنا اديتها كده أفتظن أن هذا الذي أخبر به النبي يكون في زماني فقال أسيد والله يا أمير المؤمنين لقد ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك بس أنا يعني موقف مل... يعني فعلا أنا موقف مش لقيت له تحليل فاضطريت إن أنا أكلمك سبحان الله وده مهم جدا احيانا المواقف اللي ملهاش تحليل اذا قدرت تبلعها وتعديها ولديك السلاسه النفسيه خلاص اقبلها لكن ما قدرتش خلاص اتكلم بسلاسه في ناس بتعقد المواضيع يعني تيجي تتكلم معاه بسلاسه يعقدك ويدخلك في توهان فتقول يا ليتني ما فعلت زي كده يا ليتني ما اطلت النهارده عليكم يعني فأسيد رضي الله عنه بعد الموقف ده طبعا ما عاش كتير أسيد آه، بعد هذا آه، واختار الله سبحانه وتعالى لجواره في عهد عمر يعني لكن عمر وجد عليه دينا مقداره أربعة آلاف درهم وسبحان الله وكان فالورثة هم أن يبيعوا الأرض عشان يوفوا ديون أسيد وعادي مسكين كان عليه ديون يعني سبحان الله فلما عرف عمر ذلك قال لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس لا والله مش هنبيع ورثهم وبعدين في الأخ خلاص يتعفوا يسألون الناس ثم كلم الغرماء اللي هم ليهم الديون يعني فقال لهم بقول لكم إيه تاخدوا ثمر الأرض دي أربع سنين إحنا عندنا أرض خدوا أنتوا النتاج بتاعها لمدة أربع سنين وكل سنة بألف فقالوا وافقوا خلاص وانتهى وتبقى الأرض إيه لإخواته سبحان الله ودي برضو تقول لك قد إيه إن عمر ذكي وان عمر بيحل المشاكل وان فاهم في الاقتصاد وفاهم في المحاوره وفاهم في اصلاح ذات البين فاسال الله سبحانه وتعالى ان يحببنا في هؤلاء ويحشرنا مع هؤلاء والنبيين والصديقين واسال الله ان يرزقني واياكم حسن العمل وحسن الختام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم